مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات هنتكلم النهاردة يا جماعة على أفلام مصرية حصل لها flopping في ال box office يعني إيه flopping؟ يعني من الآخر ما حققتش إيراداتها ولازم تكون أفلام حلوة يعني فيلم مصروف عليه مثلا فلوس كتيرة و... وما تعمل له دعاية حلوة وفي ممثلين جامدين وفجأة للأسف ما حققش ايرادات اللي هو بيبقى اسمه box office flop اللي ما عرفش ايه ي- يكفي الايه ال- المصاريف التكلفه بتاعته طبعا انا مش بتكلم على اللي هي افلام اللي بتبقى وحشه اساسا يعني احنا بنبقى شايفين انها افلام سبوبه وما تجيبش ايرادات دي يعني مش هنجيب ذكرها اساسا يعني واتمنى ان احنا اصلا نبطل الافلام اللي من النوع ده اكيد عارفين انا قصدي الافلام اللي شكلها عامل ازاي لكن احنا هنتكلم عن النهارده على الافلام اللي هي كانت افلام حلوه جدا وممكن تكون يعني ايه كانت آه، ما خدتش حقها وقت ما نزلت وبعد كده كلنا قعدنا نقول لا والله ده فيلم حلو جدا لا والله خساره انه ما ما خدش حقه وما حققش ايرادات وقت ما نزل وممكن اللي منهم خد جوائز كمان ده ده اللي هنتكلم عليه في حلقه النهارده بس طبعا قبل ما نبدا انه زي ما احنا متعودين نقول بسم الله الرحمن الرحيم وقبل ما نخش في القائمه انا في حاجه بس عايز انوه عليها على موضوع الايه الايرادات دوت يا جماعه ان للاسف الشديد في مصر هنا وفي دول العربيه عامه مفيش جهه معينه تقول الفيلم ده حقق قد ايه وخسر قد ايه ودي ب- بيبقوا سايبينها لل whim كده يعني اللي هو ايه إيه، شركه انتاج تطلع تقول ده حقق مش عارف ايه ويطلع انه كلام فاكس إيه، مش عارف ايه حد عارف بس من ايه حد من صناع الفيلم anonymously عشان بس مجرد ما ي- ما يتقطعش رزقه يعني الحركات دي بقت خلاص قدمت قوي يعني يعني انا دلوقتي لما بنخش نشوف على افلام هوليوود على site IMDb مثلا او على ويكيبيديا حتى ممكن طبعا تبقى الارقام فيها اختلافات شويه لكن لما بنيجي نتفرج على فيلم ده انا عرفت Gone with the Wind اللي نزل سنه آه، 37 1937 حقق كام فدي بت- طب آه، في هوليوود هم ملتزمين قوي بالموضوع ده موضوع طبعا ال ratings وموضوع الايرادات وكده طبعا عشان له دعوه بالضرايب وبتاع برضه لكن انا الحكايه دي نفسي تبقى موجوده اكتر في السينما العربيه وفي السينما المصريه عامه يعني وطبعا شفنا المثل على كده في آه، موسم الصيف بتاع 2023 في فيلم Crown عارفين Crown عارفينه يعني آه، ان ان صناعه طلع قعد يقول لك ان هو لما اتعرض في مصر وفي الخليج حقق ما, ما يقرب من من 200 مليون جنيه يعني م- مين يصدق حاجه زي كده معلش يعني مقربين على ايرادات الافاتار يعني وطلع في الاخر ان هو م، لا ما حققش كده خالص حقق ايرادات لكن مش للدرجه دي يعني فاللي هو ايه تحس انه صناع العمل بيقولوا اي رقم والمنتج ممكن يقول رقم والمنتج يقول رقم ومش عارف جهه مستقله تقول رقم وصحيفه مش عارف ايه تقول رقم فالموضوع بيبقى فيج جدا ودي حاجه عيب يعني اتمنى ان احنا نصلحها يعني فانا حبيت اقول دي بس كتنويه صغير كده ونخش على اول فيلم معانا في القايمه النهارده واحنا هنروح لسنه 1983 والفيلم لعادل امام يا جماعه ايوه فيلم اللي يعتبر لعادل امام اللي تقريبا ما حققش ايرادات خالص ايه الايرادات اللي ما حققهاش فعلا الارقام فيج مش معروفه خالص لكن هو يقال ان الفيلم ده فعلا ده يعني اتشال من السينما بسرعه قوي ودي كانت حاجه غريبه على فيلم لعادل امام وانا طبعا بتكلم على فيلم الحريف فيلم الحريف يا جماعه كان طبعا تعاون ما بين عادل امام وما بين المخرج الراحل الرائع محمد خان والفيلم كان المفروض انه بيتكلم على ايه آه، ل- لعيب كوره واللي هو ايه لما بيبتدوا ايه يتعلموا كوره في الحاره بالكره الشراب ودي طبعا كان باين قوي ان هما inspired by القصص الكفاحه الرائعه طبعا وقتها بتاعت الكابتن محمود الخطيب الكابتن مصطفى عبده والكابتن حسن شحاته ان هما اكتريتهم ابتدوا آه، لعبهم في الحاره على كره شراب فالفيلم ايه بيتكلم عن الموضوع ده وبيتناول الموضوع ده الحكايه بقى يا جماعه ان الفيلم نزل في نفس الوقت بتاع فيلم تاني منافس والفيلم ده كسر الدنيا وتقريبا هو واضح ان هو خد الايرادات كلها يعني او خد ال- الايه ال- خد بقى ايه ك- الايرادات وخد المشاهد- المشاهدات وكده وهو طبعا بتكلم على فيلم شادر السمك واحد من اهم افلام نبيلة عبيد وكان معاها طبعا احمد زكي وتقريبا من آه، عملت الدور حلو جدا يا جماعه ايه اللي ما نجحش فيلم الحريف وقتها اولا لان ناس كتيره جدا مش متعوده ان عادل امام يعمل دور جد يعني دايما عادل امام ايه احنا كوميدي وممكن يطلع حته فيها ايه رساله او حته جد في النص لكن ده ما كانش الناس متعوده عليه وقتها خالص يعني اللي هو كان وقتها عادل امام على فكره ابتدى يعمل افلام جد مميزه جدا زي فيلم الحريف فيلم الانسان يعيش مره واحده آه، فيلم آه، الغول قبليها طبعا كان فيلم احنا بتوع الاتوبيس فلو ايه ما بيطلعش يضحك ده للاسف ناس ما تعودتش عليه فدخلوا الفيلم فين الضحك يا عم آه، لا احنا ما ضحكناش خالص ايه صوت الانفاس الكتير دي هم بيلعبوا كوره وبتاع لدرجه ان في ناس ابتدت تعمل اللي هو يي فيلم وحش قوي وبتاع وكده وحتى كمان عادل امام طبعا يعني هو محمد خان للاسف بقت العلاقه بينهم مش احسن حاجه طبعا بسبب الفيلم دوت وعادل امام ما بقاش يتكلم على الفيلم خالص لفتره طويله جدا لغايه ما مؤخرا يعني في اخر لقاء ليه تلفزيوني او اخر يعني حديث صحفي او كده قال لك ايه قال لك الفيلم ده اتظلم جدا وده فيلم من احلى الافلام اللي انا عملتها فالفيلم ر- ر- الناس رجعت تتفرج عليه تاني وتتكلم عليه وهو على فكره فيلم حلو وبرضه انت عارفين ان دايما المخرج محمد خان بيخش دايما في الجانب الفلسفي وكده والناس بتفكر ازاي وبيشوفوا ووجهه رايهم وجهه نظرهم عامله ازاي وبتاع فكان فيلم حلو قوي وللاسف اتظلم جدا ومحققش ايرادات خالص وقت ما نزل ونيجي للفيلم اللي بعد كده وهو برضه فيلم لعادل امام برضه يا جماعه في فتره التسعينات المره دي لكن هو كان في كذا حاجه ضد الفيلم خلت ايه ان الايرادات بتاعته تقل شويه وانا طبعا او مش هقول انها تقل لكن اللي هو ايه ما يبقاش ده الرقم اللي متعودين عليه من ايرادات افلام عادل امام وانا هنا طبعا بتكلم على الفيلم الحلو جدا النوم في العسل كان طبعا كتابة طبعا الراحل وحيد حامد واخراج المخرج شريف عرفة انتوا عارفين طبعا فترة التسعينات كان دويتو او تريو جامد قوي ما بين طبعا عادل امام شريف عرفة والكاتب وحيد حامد طبعا يا جماعه الفيلم ده كان وقت ما نزل يعني عمل مشكله صغيره كده ان هو ايه طبعا اولا مكتوب عليه للكبار فقط اللي هو ايه زي ما احنا دلوقتي نقول 18 plus الاطفال ما ينفعش يخشوا يتفرجوا عليه طب ليه عشان الفيلم يا جماعه كان بيتكلم على موضوع حساس جدا كلنا طبعا عارفينه الرجاله ما عرفوش انا طبعا انا بضحك لان طبعا الفيلم يا جماعه فكرته كانت يعني غريبه وجديده والشعب المصري مش متعود عليها لا ايه ده يا عم احنا بنتكلم احنا تشككوا في رجولتنا لا احنا انت ازاي تتكلم على الرجاله بالمنظر ده ده عيب لا ما يصحش نتكلم في الكلام ده فالفيلم طبعا كان جايب لك ايه ان الراجل المواطن المصري العادي بقوا كلهم الرجاله فجاه كده ما بقاش عندهم مزاج لاي حاجه بما فيهم ايه مراتاتهم فللاسف ايه الرجاله ما عرفوش الفيلم طبعا يا جماعه فيه لقطات تضحك جدا والفاظ مسخره مع ان على فكره الفيلم لا فيه الفاظ خارجه خالص ولا فيه مشاهد مش تمام يعني شوفوا العبقريه يعني بتاعت الكتابه والاخراج كان فيلم حلو جدا انا طبعا وقت ما نزل هو كان نزل تقريبا سنه 96 97 حاجه كده طبعا الست الوالده خلتني ما اتفرجش عليه خالص شفته بقى في ايه في سنه 2000 بقى يعني وعجبني جدا الصراحه الفيلم يقال ان وقتها ما حققش اكتر من 2 مليون جنيه وده كان رقم صغير جدا بالنسبه طبعا لافلام عادل امام اللي كانت طبعا بقى تنزل في موسم الصيف وكده اللي تنزل تكسر الدنيا بقى زي قبليه مثلا آه، الارهاب والكباب آه، اللعبه مع الكبار وفيلم الارهابي اللي هي افلام تنزل تكسر الدنيا ده للاسف ما حلفوش الحظ لان طبعا بسبب ان ايه التابو اللي كان بيتكلم عن ال- عنه في الفيلم وللكبار فقط و فالايه الظروف ما كانتش معاه لكن دلوقتي الفيلم ده يعتبر من الافلام الجميله جدا لعادل امام يعني ابتداء بقى من الفيلم اللي جاي يا جماعه ودول انا عرفت اجيب فيهم الفيلم اتكلف كام وحقق كام وطبعا الداتا اللي انا جايبها ديت يعني ممكن تبقى مش اصح حاجه في اي حاجه لان طبعا زي ما نبهت في الاول ان مفيش جهه معينه تقول لك الفيلم ده حقق كام وخسر كام فاللي انا جبته بقى يا اما من من جرايد محترمه يا اما من بقى ايه اونلاين بقى مثلا على السينما dot com او ويكيبيديا او كده فنبدا في الفيلم اللي جاي بعد كده اللي انا بحبه جدا ومن الافلام كده اللي عارف انت ايه تحس ان الدنيا حلوه ولذيذه كده اللي هو ايه makes you feel good يعني وانا طبعا بتكلم على الفيلم اللذيذ جدا احلى الاوقات كان طبعا اخراج المخرجه الشاطره جدا طبعا خاله خليل وكان بطوله تريو حلو قوي حنان ترك هند صبري منة شلبي وكان معاهم طبعا ايه عمرو واكد وكان معاهم طبعا إيه مها عبعوف الله يرحمها وكان معاه طبعا حسن حسني الله يرحمه وسامر عدل الله يرحمه فاكرين الفيلم ده كان جميل جدا وكان مرتبط بمحمد منير المفروض انه جايب لك طبعا إيه حنان ترك لما كانت آه، صغيره هي وثلاث صحابها آه، هند صبري ومنى شلبي لما كانوا في شبرا وكده وبعدين مامتها إيه، إيه، اتجوزت حد غني فسابت شبرا وخدت بنتها ومشيوا وقالت لها ايه انسي بقى الايام الفقر القديمه دي احنا بقى دلوقتي بقينا اغنياء في المعادي وبتاع الحكايه بقى ايه انها بعد ما مامتها تموت ت go on trip to memory lane يعني اللي هو ايه ترجع بقى ايه تشوف بقى ايه الحته اللي اتربت فيها المدرسه اللي دخلتها اصحابها القدام اللي كانت بتخرج معاهم وكده وايه محمد منير اغانيه ايه ظاهره في الايه الفيلم كله من نعناع الجنينه لشبابيك يعني كان آه، فيلم كان لذيذ جدا كده واللي هو ايه makes you feel good الصراحه يعني وطبعا طلع ان سامي العدل في الاخر هو اللي كان بيحط لها ايه ال- الجوابات اللي تق- تقول لها ارجعي تشوف آه، مدرستها القديمه اشارات محمد منير وكده عشان ايه مش عايزها تسافر وتفضل قاعده معاه بعد ما ايه مراته ماتت الفيلم يا جماعه اتكلف وقتها هو كان نزل في اوائل الالفينات اتكلف وقتها حوالي 4 مليون جنيه وحقق 2 مليون بس يعني جاب نص تكاليفه بس آه، خساره يعني هو طبعا كان في فتره بدايه الالفينات يا جماعه كان ابتدى بقى ايه افلام الاكشن تظهر وافلام الكوميدي اللي هي بقى طبعا بت- مع بتاعه المضحكون الجدد فايه الفيلم للاسف نزل في وقت مع- اعتقد نزل في وقت برضه مش اسعافه يعني نزل في بعد اجازه نص السنه وايه ما حققش الايرادات الكتيره اللي كان متوقعها يعني الفيلم طبعا مشهور باكتر جمله اللي هي طبعا عايزه ورد يا ابراهيم وطبعا كان مشارك في الفيلم خالد صالح طبعا الله يرحمه انا سوري اللي انا نسيته اللقطه بتاعت عايزه ورد يا ابراهيم وما تقوليش كيلو الكباب اغلى يعني يعني فيلم حلو قوي يعني وخساره ان هو ما حققش ايرادات وقتها ونيجي على الفيلم اللي بعد كده يا جماعة سنة 2004 الفيلم ده عمل مشاكل من قبل ما ينزل بسنة يعني من أول ما الأفيش بتاعه نزل وعرفنا ال synopsis بتاع الفيلم عمل مشاكل قبليها من قبل ما ينزل بسنة وأنا طبعا بتكلم يا جماعة على الفيلم بحب السيما فاكرينه؟ كان يا جماعة من كتابة أو سي- السيناريست هاني فوزي ومن إخراج أخوه أسامة فوزي آه، الفيلم طبعا يا جماعه كان لما اتعلن عنه كتير قوي يعني كشوا كده من الفيلم وفي اللي اترفع عليه قواضي اللي هو ايه ده بيعمل اساءه وبتاع لان الفيلم كله يا جماعه كان بيدور حول المجتمع المسيحي اللي عايش في شبرا في في فتره الستينات آه، كتبوا الفيلم بقى ايه على المجتمع وقتها في الخمسينات وكذا عيله بقى إيه، عيله طبعا بتاعت محمود حميده العيله طبعا بتاعت ادوارد وكان الفيلم طبعا من آه، بطوله طبعا محمود حميده ليلى علوي والطفل يوسف عثمان كان وقتها طفل هو دلوقتي كان شا- كان وقتها child actor دلوقتي اللي هو ايه كبر دلوقتي وظهر اخر حاجه شفناها له كان الكونسلييرج في طبعا مسلسل الرعب الغرفه 207 والفيلم طبعا بيقوم طبعا على ان هو محمود حميده هو ايه راجل صارم جدا واللي هو ايه آه، بيعامل بقى عيلته بقى ايه ب- ب- ب- ايه بقسوه كده واللي هو ايه انت لو عملت غلط ده هتخش النار انت يلا روح عشان نصلي يلا كذا كذا انت كده هتخش النار ومت- اللي هو يعني قاسي كده وبيعامل مراته بطريقه مش حلوه وابنهم طبعا اللي هو كان اسمه نعيم حتى كان بيحب جدا يخش السينما وابوه كان طبعا بيمنعه لا حرام فايه آه، بيقعد يتسحب منه ويروح يتفرج على الافلام في السينما وبتاع وكان طبعا ايه آه، اخت طبعا ليلى علوي كانت منى شلبي كانت في اوائل الادوار اللي تطلع فيها طبعا وبتحب ادوارد اللي هو ايه جارهم يعني الفيلم طبعا يا جماعه بقول لكم عمل يعني آه، مشاكل كده قبل ما ينزل يعني عشان طبعا آه، كان برضو في مشاهد صريحه كتير قوي يعني وكان في الفاظ مش تمام و- ف- فناس كتير كشت منه وايه اتعمل ايه مشكله على الفيلم من لا شيء الصراحه يعني يعني بزياده قوي خدت آه، اكتر من حيزها يعني وطبعا يا جماعه احلى مشهد في الفيلم ده كان لما محمود حميده كان ماشي بقى ايه وهو سكران بقى في الشارع هو آه، واللي هو ايه هو علاقته بربنا يا جماعه كانت ايه مش علاقه حب هي علاقه خوف فكان ماشي في بقى في الشارع وهو سكران انا عامل نفسي فيها قديس وعمال اقول للناس تعمل كذا وتعمل كذا لكن انا اصلا اكبر كذاب فيهم انا ما بحبكش استغفر الله العظيم انا على طول خايف منك وقع على الارض وهو بيعيط بقى انا على طول خايف منك وكده فاللقطه دي كانت حلوه جدا والتمثيل محمود حميده كان حلو قوي قوي في اللقطه دي آه، الفيلم آه، اتكلف وقتها على حسب ما بيتقال يعني ان هو اتكلف وقتها حوالي من 5 ل 6 مليون جنيه وفي الاخر حقق هما 2 3 مليون جنيه ب- بال- بالميت يعني فايه خ- آه، خسر طبعا ال- المنتجين يعني لكن الفيلم آه، كان خ- اشتهر اكتر بقى لما نزل بقى ايه على قنوات ART طبعا كانوا بيقطعوا حتت من كتير منه والناس طبعا بقى كلنا جبناه طبعا على download و torrent ات وبتاع فكلنا اتفرجنا عليه وكده لكن هو قليل جدا ما بيتعرض يعني الفيلم اللي بعد كده يا جماعة فيلم حلو قوي قوي قوي هو فيلم كئيب شوية لكن فيلم كان بيتكلم على مشاكل كتيرة في أواخر الألفينات بالذات لأن الفيلم نزل سنة 2010 وهو طبعا للمخرج اللي بحبه جدا هو الكاتب والمخرج اللي بحبه جدا محمد أمين وأنا بتكلم على فيلم بنتين من مصر الفيلم طبعا كان من بطوله آم، آه، الفنانه زينه وده على فكره احسن مره مثلت فيها والفنانه اللي كانت لسه اول مره تظهر بقى اول مره انا هتعرف عليها وانا طبعا بتكلم على الفنانه صبا مبارك وكان معاهم برضو ضيوف شرف كتير كان برضو طارق لطفي وكان آه، اياد نصار وناس كتيره هو طبعا الفيلم كان السينوبسيس بتاعه انه بيتكلم على العنوسه ان ايه بنتين آه، عايشين بقى ايه هم في اسره عاديه يعني اسره متواضعه وهم الاثنين في كليه طب ولا ايه مشكله العنوسه بقى ان هم ايه الشباب مش عارفين يتجوزوا عشان مش لاقيين شغل كتير معهمش فلوس وهم عاملين يكبروا في السن وعاملين ايه يتنازلوا عن ايه طلباتهم أه، مش عايزه شبكه مش لازم الشقه تكون مش عارف فين انا ما عنديش مانع اعيش مع امه يعني كل شويه عاملين يغيروا كده آه، طلباتهم وبين ايه بيروحوا الخطبات يكلموا ايه آه، سايتات وتليفونات ايه لو ع- في عريس آه، انا انا جاهزه للعريس آه، حاجات كده يعني واتعمل حلو جدا جدا جدا يعني يا جماعه حتى كانت صبا مبارك كانت خلاص هتتجوز طارق لطفي وبتاع وهيعيشوا في وسط في وسط مزارع عشان هو بيزرع طماطم وبتاع كلمها آه، بعديها بكام يوم بعد ما اتخطبت وبتاع آه، انا مسافر عشان انا هربان اللي انا خدت قرض من البنك ومش هدفعه يا الدفع يا الحبس موضوع باظ إيه، زينة إيه، في الآخر إيه، ت- تتلم أخيرا على عريس اللي هو طبعا إيه، إياد نصار والدنيا جميلة وكده يطلع إن هو إيه ما عندوش ثقة في أي بنت ويخليها تروح تكشف تعمل كشف عذرية وهي أصلا عذراء أساسا يعني جت تكنيلة يعني حتى كان اللقطة اللي هي من أوائل المرات اللي نشوف كلمة خرا في فيلم مصري يعني اللي هو إيه بلا جوزي بلا خرا يعني الاقيها كان طلعت مفاجأة كده إيه ده إيه ده إيه أنت بت- بت- بت- بتقولي إيه يا بت ف وطبعا يا جماعه ما ننساش الحته اللي كانت حلوه قوي اللي هو اخو صبا مبارك لما قرر ايه بقى انه يسافر على العباره السلام 98 فاكرين طبعا كارثه العباره دي دي كانت كارثه وحشه قوي قوي يا جماعه اللي هي بتعبر بين طبعا مصر للسعوديه وغرقت في النص والله يرحمهم جميعا طبعا واتمنى انها ما تحصلش تاني يعني اللقطات اللي بعد كده اللي هي ايه رايحه هي وزينه بقى عشان ايه يبصوا على الجثث ويسمعوا اسامي الناس اللي ماتت ويبصوا على الجثث بقى وهي فجاه صبا مبارك صرخت كده لما لقت صاحبه وبتاع افتكرت ان هو كمان موجود لا طلع- ما طلعش موجود هو طلع اخره ان هو اتشل يعني وايه ما ماتش يعني فالفيلم لا بيتكلم على مواضيع حلوه قوي ويعني في الاخر الفيلم هي الاتنين قاعدين في المطار عشان ايه في عريس هيجي ينقي واحده منهم قبل ما يسافر على طول حاجه قمه الوحاشه يعني قمه الذل يعني فالفيلم لا خد جوائز كتيره جدا جدا على فكره في مهرجان اسكندريه احسن فيلم واحسن اخراج وصبا مبارك خدت جوائز الفيلم يا جماعه اتكلف 8 مليون جنيه وحقق 3.5 مليون جنيه يعني خسارة الصراحة يعني كان آه، وقتها في 2010 ممكن مثلا نوعية الأفلام دي برضو ما كانتش بتجيب إيرادات كتير ممكن ما يتعملهاش إعلانات كتير فكان خسارة قوي إن هو ما يحققش الإيرادات دي وقت ما نزل طبعا اشتهر بعد كده لما نزل على الناس بقى ابتدت تتكلم عنه لما نزل على آه، مش streaming بقى على برضو القنوات الفضائية وكده أعتقد لو الفيلم ده كان نزل دلوقتي كان ممكن يحقق فلوس كتيرة جدا يعني wrong movie at the wrong time للأسف يعني وطبعا المخرج آه، محمد امين يا جماعه كان دايما مشهور اكتر بافلام ال black comedy زي طبعا فيلم ثقافي آه، ليله سقوط بغداد وبعد كده طبعا فيلم فبراير الاسود فالفيلم ده كان ايه غريب شويه على ايه الطريقه اللي دايما هو ماشي بيها والصراحه كان حلو جدا وما خدش حقه خالص الفيلم اللي بعد كده بقى يا جماعة هو مش آه، خسر فلوس لا هو خلى شركة من الآخر ما تنتجش أفلام تاني يعني من الآخر وقعها من الآخر يعني كده وانا طبعا بتكلم يا جماعه على الفيلم اللي احنا جبنا سيرته طبعا في لما حللنا آه، اللي حصل لشركه Good News for Films او شركه Good News للانتاج السينمائي في البودكاست اللي هو رقم او episode 21 الحلقه 21 لو كانت فاتتكم اتمنى ان انتوا تروحوا تسمعوها يعني فطبعا انا بتكلم على فيلم ليله البيبي دول الفيلم ده طبعا يا جماعه نزل سنه 2008 وكان اتعمل عليه بروباجندا واتعمل عليه marketing يا جماعه ما شفتهاش في اي فيلم بعد كده طبعا عشان لان الفيلم كان طبعا من اخر اعمال طبعا الكاتب الراحل عبد الحي اديب اللي هو طبعا والد الاخوات طبعا عمرو اديب وعماد الدين اديب وعادل اديب طبعا كان شركه Good News طبعا كان اللي يملكها طبعا عماد الدين اديب وحط budget للفيلم ده ما بتخلص من الاخر يعني على اساس ان هما ايه يخلدوا اخر عمل ايه للمرحوم الوالد يعني وكان من اخراج المخرج عادل اديب الفيلم يا جماعه كان فيه كوكبه من النجوم بالهبله يعني من الاخر كده هم كانوا حاولوا يكرروا طبعا النجاح الرائع طبعا لفيلم عماره يعقوبيان وطبعا مش هنتكلم طبعا على عماره يعقوبيان كان فيه نجوم عاملين ازاي فحبوا يكرروا الموضوع ده برضه في فيلم ليله البيبي دول وللاسف يعني من الاخر كده هو ركبهم الايجو شويه يعني يعني هم ايه اعتبروا ان ايه الفيلم ايه هيكسر الدنيا هيكسر الدنيا وللاسف ده ما حصلش خالص طبعا كلنا عارفين ان الفيلم كان طبعا من آه، في آه، آه، نور الشريف محمود عبد العزيز الله يرحمهم طبعا جميعا محمود حميده آه، احمد مكي كان في دور صغير برضه بس كان دور لذيذ جدا آه، سلف وغرجي آه، ناس كتيره جدا وغادة عبد الرازق يعني ناس كتيره جدا وطبعا هو كان بيتكلم على الفيلم ما كناش عارفين هل هو فيلم دراما ولا في حته كوميدي ولا فيلم سياسي ولا فيلم بيأرخ يعني احنا ما كناش عارفين الصراحه يعني الفيلم اتصرف عليه 40 مليون جنيه ده ده التكلفه الانتاجيه الله اعلم ال marketing كان كام وحقق 10 مليون جنيه بس يا جماعه يعني خراب بيوت من الاخر يعني وزي ما قلت قبل كده هو الفيلم للاسف ما كانش معروف هو المفروض هو الفيلم عايز ايه يعني هل هو فعلا آه، فيلم documentary بيأرخ بقى مثلا الظلم الحكام مثلا سواء بقى مثلا اللي حصل بعد آه، احداث 11 سبتمبر طبعا بالقله الادب اللي حصلت بعد كده في غزو العراق وسجن ابو غريب وخصوصا إن كان في الفيلم طبعا كان للكبار فقط في مشاهد كتيره ومناظر كتيره مش حلوه والفاظ مش تمام وكده ويجيب لك في النص بقى حته من الهولوكوست طبعا اللي كان بيعملوه طبعا الاحت- آه، النازيه طبعا الفيلم للاسف اتصرف عليه فلوس كتيره قوي بزياده جدا ما كانش مستاهل انه يتصرف عليه الفلوس دي كلها ولا ان احنا نجيب كل النجوم ديت فللاسف الفيلم زي ما انت شايفين خسر الشركه بحوالي اكتر من 30 مليون جنيه ده التكاليف الانتاجيه بس وطبعا بعد كده شركة جود نيوز بعديها بسنة أو اتنين وقفت إنتاج خالص ما عملتش أي فيلم تاني بعد كده وانا اعتقد ان جزء كبير من الغلط يتحملوه المنتجين يعني كان ممكن يتعمل بطريقه احسن من كده كتير وطبعا النقاد هاجموا الفيلم بزياده قوي قوي طبعا يعني وقت ما نزل والجمهور ما اتفرجش عليه ففي الاخر الفيلم اتنسى يعني الفيلم اللي بعد كده يا جماعه انا متضايق ان الفيلم ده ما حققش ايرادات يعني ازاي يعني الفيلم ده من اجمل الافلام اللي انا اتفرجت عليها ورحت في السينما وعجبني قوي قوي قوي وانا طبعا بتكلم يا جماعه على فيلم underrated جدا للمخرج شريف عرفه وهو فيلم الكنز الفيلم ده يا جماعه كان طبعا هو نزل في 2016 2017 حاجه كده الفيلم انه بيتكلم في ثلاث حواقب زمنيه او فيلم يعني بيتكلم في ثلاث ازمنه يعني آه، اللي هو وقت طبعا وقت الملكه حتشبسوت وقت القدماء المصريين وفي النص وقت طبعا اللي هم ايه الاستعمار البريطاني ومراكز القوة وطبعا البوليس السياسي والأيامنا الحالية هو اللي جايب لك طبعا ان شخصيه احمد حاتم طبعا هو رجع بقى ايه ياخد الورث بتاعه من بيت اجداده في الصعيد وكده وايه خد بقى ايه صندوق بيقول لك ايه ده فيه الكنز عباره عن ايه بقى documents قديمه وبرديات قديمه وشريط زي ايه اللي هم التليبرومت اللي هي الفيديوهات القديمه بتاعت زمان ديت او الشرايط القديمه لجده بقى ايه اللي قايم بدوره محمد سعد اللي كان طبعا في مراكز القوه البوليس السياسي وقت طبعا الايه الاحتلال البريطاني محمد سعد يا جماعة جامد جدا في الفيلم ده تقريبا يمكن احسن مره مثل فيها بجد يعني بصوا طبعا الفضل يرجع طبعا للمخرج شريف عرفه اللي هو اللي اكتشفه طبعا لما طلع في فيلم الناظر لما قام بدور الليمبي وطبعا يعني يعني كانوا بيقولوا ايه اللي حضر الليمبي يعرف يصرفه وطبعا محمد سعد طبعا متعنا بافلام جميله جدا بعد كده لكن كان ابتدى للاسف يخيش بعد كده بشخصيات زي كركر وفيلم مش عارف إيه. يعني كان له افلام مش حلوه خالص بعد كده جه هنا بقى في الفيلم الكنز يا جماعه قام بالدور حلو قوي الدور الشرير واللي يضحكك كان فعلا يعني خساره انه ما بيعملش ادوار زي كده يعني الفيلم طبعا كان فيه ممثلين كتيره جدا كان فيه محمد رمضان كان فيه امينه خليل كان فيه هند صبري كان فيه آه، آه، محمد سعد زي ما قلنا وعبد العزيز مخيون كان فيه ناس كتيره قوي و- وزي ما قلنا الفيلم كان بيتكلم في ثلاثه ازمنه طبعا فتره طبعا الملكه حتشبسوت وطبعا انا نسيت طبعا اللي هو فتره برضو ايه وقت المماليك برضو كان الفتره دي اللي قايم بيها طبعا محمد رمضان طبعا اللي هي في دور الشطار اللي هي كان طبعا دي ك- آه، قصه كانت جميله جدا زيها زي ابو زيد الهلالي وكده وكان عباس ابو الحسن قايم بدور اللي هو سلطان الكلبي واللي هو كان الوحش وبنته بقى طبعا كان قايمه بيها الفنانه روبي آه، غريبه جدا ان الفيلم ده ما نجحش وثلاث ثلاث ازمنه ومصروف عليه حلو كان تقريبا الاخوه المتحدون او United Bros تقريبا هم اللي مشاركين في الانتاج وروتانا كانوا مشاركين في الانتاج الفيلم انا مش عارف ليه ما نجحش خالص يا جماعه تقريبا ال marketing بتاعه اتعمل مش حلو آه، انا مش عارف الصراحه ودي حاجه تزعل لانه كان فيلم جميل جدا وعلى فكره الفيلم ده هيتحط في قائمه underrated انا بجهز قائمه افلام underrated جديده فده طبعا هيتحط منهم الفيلم يا جماعه اتكلف حوالي ما يقال 60 مليون جنيه وحقق للاسف بتاع حوالي 19 مليون جنيه يعني ما جابش حتى نص تكاليفه واللي يضايقك اكتر انه بعديها بسنتين نزل جزء تاني وما تعملوش دعايه خالص لان طبعا الجزء الاولاني خلص على ايه cliffhanger وكانت cliffhanger حلوه الجزء التاني نزل يا جماعه ما تعملوش دعايه خالص خالص مع ان كان الافلام بتتكلم على آه، صراع السياسه وصراع رجال الدين وازاي بقى ايه ده بي- ممكن ياثر على الاحداث وكده يعني كانت فكرته حلوه جدا وكان كتابه طبعا الكاتب الرائع عبد الرحيم كمال ف ليه كده يعني كان خساره بجد يعني والجزء التاني انا كنت ناسي اصلا ان نزلوا جزء تاني ما تعملوش دعايه خالص فخساره يعني والاتنين موجودين على فكره على آه، منصه شاهد ف check it out يعني ونيجي طبعا يا جماعه لرقم واحد معانا في القايمه واعتقد you all saw it coming على فكره هو ممكن ما يبقاش اكتر فيلم خسر آه، ايرادات في تاريخ السينما المصريه لكن انا حبيت احطه اول واحد لان ده اول فيلم في السينما المصريه اللي يعتبر والسينما العربيه يعني اللي يعتبر the first box office flop في تاريخ السينما المصريه والسينما العربيه وانا طبعا يا جماعه اكيد بتكلم على الفيلم الرائع الناصر صلاح الدين انتاج سنه 1963 وطبعا يا جماعه غني عن ال- عن التعريف يعني الفيلم طبعا يا جماعه من بطوله الرائع طبعا الله يرحمه احمد مظهر وصلاح ذو الفقار ناديه لطفي حمدي غيث عمر الحريري محمود المليجي ليلى فوزي شايفين انا حافظ الاسامي ازاي لان الفيلم طبعا يا جماعه ما فيش حد ما اتفرجش عليه وما فيش حد ما عجبوش الفيلم ده رائع واللي هو ايه انتاج كانتاج مصري حاجه فوق الروعه انتاج سنه 1963 وكان طبعا اخراج المخرج الراحل طبعا آه، يوسف شاهين والمشاركين في الكتابه طبعا كان آه، عز الدين ذو الفقار ويوسف السباعي ونجيب محفوظ واخيرا طبعا عبد الرحمن الشرقاوي وطبعا الفيلم طبعا يا جماعه التصوير فوق الرائع تحميض طبعا في بلاد بره عشان يبقى بالالوان في فتره آه، اوائل الستينات يعني دي كان حاجه غريبه جدا ان انت تلاقي فيلم الوان يعني قليل قوي ما كانت تحصل ممكن تلاقي مثلا فيلم رد قلبي مثلا اتحمض بره آه، فيلم الناصر صلاح الدين كده يعني وطبعا يا جماعه كان انتاج المنتجه الراحله اللي عملت حاجات كتيره جدا في ال- فتره ال- الثلاثينات والاربعينات والخمسينات واخرهم الستينات طبعا المنتجه اسيا يقال يا جماعه ان هي اصلا باعت عمارتها عشان تعرف تكمل انتاج الفيلم صراحه يعني ست عظيمه يعني الله يرحمها يعني وعلى فكره للناس اللي ما تعرفش ان برضو الفيلم كان مشارك في ال في ال على فكره العساكر الكتيره كانت في الفيلم لان الفيلم ما كانش فيه graphics طبعا ما كانش فيه graphics وقتها ولا دلوقتي ان طبعا كان ال- كانوا جايبين عساكر من الجيش وملبسينهم لبس ايه الصليبيين عشان ايه او لبس الجنود يعني عشان ايه يغطوا ايه الاحجام الكتيره او الج- احجام الجيوش اللي في الفيلم طبعا الفيلم زي ما احنا عارفين انه بيتكلم طبعا على الحمله الصليبيه الثانيه بعد طبعا فشل الحمله الصليبيه الاولى طبعا ونجاح طبعا الناصر صلاح الدين او صلاح الدين ايوبي في استرجاع القدس خدتوا بالكم استرجاع القدس فطبعا بقى ايه جه بعد كده بقى ايه ملوك اوروبا كلهم بقى انجلترا وفرنسا وحلفائهم طبعا في بقيه اوروبا طبعا آه، طبعا ريتشارد قلب الاسد و- وفيليب اغسطس وغيرهم بقى اللي هم جايين ايه بقى بيسموها the Kings' Crusade او ايه الحمله الصليبيه بتاعت الملوك كلهم بقى ايه جايين يسترجعوا يسترجعوا القدس طبعا يا جماعه التصوير في الفيلم في منتهى الروعه الجيوش كانت متنظمه حلوه قوي الالوان جميله جدا جدا يعني المخرج يوسف شاهين فعلا اثبت ان هو ايه لا انا غير بقى الصراحه وقتها يعني والصراحه هو غير يعني اتفقنا اختلفنا يا جماعه الراجل له افكار حلوه جدا يعني طبعا كلنا فاكرين ال- الهجوم طبعا في محك... آه، مع موقعة حطين كان جميل ازاي وطبعا المشهد المفضل بالنسبه لي طبعا الهجوم على عكا او حصار عكا اللي طبعا ايه اللي كان فيها طبعا توفيق الدقن اللي فتح الابواب وخلى بقى ايه الغزاة إيه، يخشوا يعني كخيانه بقى طبعا الحته دي كانت حلوه جدا والتصوير فيها رائع والمراكب كانت حلوه جدا وطبعا ايه آه، اللي في الاخر طبعا ايه هزمت الصليبيين بان هم ما عرفوش يسترجعوا القدس طبعا طبعا يا جماعه الفيلم فيه ايه اخطاء تاريخيه خلينا صراحه يعني يعني ان هم آه، آه، ريتشارد يروح ويستسلم و... وان هو طبعا ايه صلاح الدين يروح ويعالجه بنفسه وبتاع طبعا الحاجات دي احنا عارفين ان ايه اجزاء منها طبعا كانت بروباجندا شويه طبعا يعني عشان الناصر صلاح الدين ضد طبعا ايه الغرب وكده طبعا اللي هو جمال عبد الناصر ضد الغرب وقتها يعني والعرب اجتمعوا مع بعض والعرب بقى ضد الغزاة وكده طبعا في جزء منه بروباجندا لكن I'm fine with that عادي يعني ما ياما ال- هوليوود زيفوا التاريخ ويقول لك حاجات ما حصلتش وبتاع for propaganda usage خلينا صراحة يعني لكن الفيلم يا جماعة طبعا اتكلف وقتها انا بنتكلم سنة 1963 اتكلف 200 ألف جنيه شوف بقى الرقم ده وقتها كان كام يعني 200 ألف جنيه وحقق في الآخر 144 ألف جنيه طبعا يقال ان الف... ان طبعا المنتجه اسيا فلست بعديها او مش فلست اللي هو ايه قالت خلاص كده بقى انا مش هقدر ايه ده الفيلم الاخير ليا وانا مش هقدر ايه اعمل حاجات بعد كده يعني وما عملتش افلام بعد كده وطبعا الفيلم وقتها يا جماعه إيه، عامل زي ليله البيبي دول كده اللي هو ايه كان ممكن ال ال العقليه المصريه قليل اللي يروحوا يتفرجوا على الفيلم دوت او ان هم ايه محتاجين ان هم يروحوا الفيلم كذا مره او كتير قوي عشان يقدر يحقق ايراداته لكن الفرق بينه وبين ليله البيبي دول ان الناصر صلاح الدين فيلم جميل جدا طبعا احلى بكتير من البيبي دول يعني بس يا جماعة ودي نقدر نقول قائمتنا لأفلام ال ال الأفلام المصرية اللي للأسف ما حققتش إيرادات مع إنها أفلام جميلة جدا وزي ما قلت قبل كده في بداية الحلقة إن في الأفلام الوحشة اللي ما بتحققش إيرادات دي أنا مش حاططها في القائمة بتاعتنا طبعا يعني ف- لأن في دول من دول كتير جدا يعني الصراحة فطبعا اتمنى زي ما برضو اكرر اللي انا قلته في اول الحلقه اتمنى يبقى في جهه او يبقى في تشارتس او يبقى في ايه مصداقيه في ان الايه افلام تقول اتكلفت كام واتحققت كام عشان الحاجات دي بتبقى بقت مهمه جدا في الوقتنا الحالي واديك شايفين هوليوود وشايفين يعني اوروبا كده بيقولوا ب- بالتنتوفه الفيلم اتصرف عليها قد ايه لكن هم ما بيقولوش التكلفه ايه في ال- تكلفه ال- ال marketing دي ما بتتقالش خالص وغالبا بتبقى قد تكلفه الفيلم او اكتر منه بشويه لان طبعا في بقى ايرادات السينما ودور عرض السينما وايرادات ال streaming وكده ف- اتمنى ان ده يحصل يعني بس يا جماعة وبشكركم أعزائي المستمعين وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة طبعا زي ما احنا متعودين فضلا وليس أمرا تعملوا لي follow للبودكاست على أبل آه، بودكاست وعلى سبوتيفاي وعلى أنغامي وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم أعزائي المستمعين ألقاكم إن شاء الله في الحلقة الجاية